السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم التوفيق ما زال حديثنا حول الأمور التي تسكن قلوبنا بمشيئة ربنا جل وعلا ما زلنا مع السلوان واتكلمنا عن نسائم التقدير ولطائف الخبير سبحانه وتعالى وقلنا ان مظاهر اللطف تتجسد في اشياء في كتاب الله منها كفايه الله لمن لجا اليه وهو واثق بربه وان فاتته الاسباب كنا توقفنا عند هذا الامر اليس كذلك وتوقفنا مع الاعتراف النبيل الجميل اعتراف زكريا لما قال ولم أكن بدعائك رب شقيا سبحان الله سبحان من تكلم بهذا الكلام المتأمل في سورة مريم يجد أن طريقة العرض سبحان الله تتناسب مع كل شيء حتى مع اسم زكريا شوفوا زكريا شقيا رضيا عتيا عشيا حتى يراعي الرب سبحانه وتعالى وانت بتقرأ انك تلاقي ان الكلام ماشي مع زكريا وماشي مع مع كل حاجة تلاقي الدنيا كلها سالكة معاك وماشية في تمام الايه الانسجام وماشيه مع اهات المحزون اهات المحزون تلاقيه كده يقول لك يا تعبان صح فتلاقيه كده عنده ايه يا الف كده ايه ممدوده فهي مناسبه لان هي بتطلع الاهات بتاعته راضيه فاهاتك بتخرج فاولها رحمات وآخرها رعد وبرق سبحان الله حرف الدال ده تحس إن دب حاجة بتتزقل أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا تحس إن الكلام اتغير صح نعد لهم عدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فردا عدا فتحس ان هو شدة فعشان كده الصورة بتاخدك من وانت تعبان وقاعد زفرات المكلوم إلى تاخدك من شفاء صدرك من الظالمين في النهاية سورة مريم ديت بتنقلك بتنقلك كما نقلت زكريا كما نقلت مريم من المكان اللي كانت تتمنى من بلاءاتها أن تكون نسيا منسيا إلى صار لها ذكرا غير منسيا لحظة واحدة صح كل بلاءاتك كده كل بلاءاتك كده بيمر عليك بلاءات تقولي يا ليتني كنت كان نفسك تكوني كده صح ويخبأ لك القدر أمور مختلفة تماما فهي مريم كانت تتمنى أن تنسى ولا تذكر ولا يعرفها حد بسبب البلاء اللي هي فيه بلاء شديد جدا ولكن الله سبحانه وتعالى قدر لها ألا يأتي إنسان إلا ويذكرها واذكر في الكتاب مريم تترنم بها المحاريب مفيش دقيقة بتعدي على وجه الأرض إلا وفي حد بيتلو أو أنت بتسمع أو حد بيصلي ويقرأ واذكر في الكتاب مريم هي عاوزة تنسى ولكن الذي لا ينسى يريد لها أن تنتشر ومش بس وكده لا وابنها هو اللي يقدر عليه يرجع في آخر الزمان سبحان الله حتى يبقى أعلى حضور موجود حتى في آخر الزمان انت كنت عاوزة تنسى لا ده احنا بنرتب لك ترتيب مختلف لا وأعمق من كده لن ينسى في أرض المحشر ليه كله يخش الجنة على سنه عشان كله ده انه مرتبط بيه بهذا الذي لا ينسى هنخش على سن مين ابن مريم فعرفتوا أقدار سبحان الله شوف عما يكون مقدر لك قدر بالعجب ده هذا القدر بالعجب ده وانت شايفه بلاء شديد لدرجة بتقول له أنا عاوز أكون ناسي منسي أنا مش ه... بلاء شديد قوي فأنت بلاءاتك برضه بلاءات مريمية كلها كده بس أنت في أول المشهد أنت في الصفحة الأولى مستعجلة قوي تريد انك ايه تحسبيها وتشوفيها وناسية كفاية الله لمن لجأ إليه وهو واثق بالله كل اللي فيها بس انك محتاجة تثقي بالله سبحانه وتعالى لو وثقت بيه الموضوع انتهى يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى خلاص كل حاجة هتكون مختلفة تماما إن شاء الله فمريم كفاها الله سبحانه وتعالى وليس الله بكاف عبد بلى تكفينا من كل شر وتغنينا عن كل أحد صح ولا مش صح بيكفيك واوعى بقى ده انك تحسبها طب الموضوع هيتحل ازاي وهيكون يا عمي ما تحسبهاش مش بتاعتك دي مش بتاعتك هو الله سبحانه وتعالى ألا يكفيك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ألا تكفيك آية ولسوف يعطيك ربك فترضى ألا تكفيك وهو على كل شيء قدير ألا تكفيك آية أليس الله بكاف عبده ألا يكفيك فإن مع العسر يسرا ألا يكفيك يدبر الأمر هو قال لك دبره أنت قال لك أنا اللي بدبره فمش ادانك بقى إزاي هيرجع لي حقي كيف سينتقم لي منه برضه لسه بتنظر في الأسباب عشان كده بيبدو ليك كل شيء شائك وصعب ليه؟ لأنك لسه بتبص في السبب ما تفكرش في صعوبة الظروف بتاعتك فكر في قوة الرب الذي تدعوه لا نسأل الله عن كيف انت ليه مصممة تسأليه عن كيف يا رب انتقم منه ازاي بقى الكيف هذه حصريا له انت تدعيه بيقين ندعوه بيقين ترتيبات المعركة مش بتاعتك سلاح الانتقام مش بتاعك حصريا عنده سبحانه وتعالى القادر يدبرها بحكمة القادر يدهشك سبحانه وتعالى بالسلاح الذي سيختاره للمعركة نوح عليه السلام لما رفع يده بيقين وهو بيقول أني مغلوب فانتصر ما خطرش في باله أبدا نوع السلاح صح ما خطرش أبدا أكثر ما ممكن كان يتخيله إيه إن ضربة صيحة والموضوع ينتهي لكن كان متوقع إن المية هتكون سلاح المعركة اللي اختاره الله سبحانه وتعالى لنصر العبد المظلوم ده إن السماء تنهمر والأرض تخرج الماء والبحار تطغى غرقت الأرض حتى آخرها إلى أن صار لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله القصص اللي في الورد دي بترد على القلب فتحييه وترد على الروح فترويها ما تتعاملش مع قصص القرآن إن هي تسلية لا دي عقيدة دي عقيدة عشان تعقد قلبك ودي دروس في الإيمان إنك تدرك كويس قوي إنك في كبد الحياة تتكئ على ضعفك وتدخل إلى الله بذلتك وتدخل إلى الله بذلتك وبانكسارك وبسقوطك وتقول له يا رب أتيت رافعا لشكواي تفاصيل المعركة سلاح المعركة ليس من شأن الضعيف الجاهل الفقير فاقد الحكم الحكمة لكن شأن الذي يدبر كل شيء بحكمته القادر انت لو كنت عايش أيام النمرود وشفته يأمر الناس بالسجود ورأيت مناظرة سيدنا إبراهيم ليه وهو بيقول له أنا أحيي وأميت ربما أنت جه في دماغك كده الراجل ده هيتغير إزاي كيف سيغير الله هذا الكائن العفن أي سلاح فتاك سيختاره الله حتى هذا الطاغية يتذل ويتكسر إيه اللي ممكن؟ سيدنا جبريل ينزل صح الأرض تتشق وتبلعه الجدار اللي قدامنا ده يروح واقع على راسه لا لا لا جنود الله لا يحصيهم إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو مش بتاعتك انت في معركة عاوز جنود معاك صح؟ اه خلاص خش المعركة بوحدك لا أنا داخل المعركة وأنا منتمي إلى من أدخلني المعركة وقدرها علي فأنت عاوز جنود؟ آه بس قول له أنا محتاج جنود معايا جنوده بقى لا يعلمها إلا هو فمش كل شوية تقول له أنا عاوز الجندي ده هيرسل لك جندي ينتقم ليك ويحميك ويربيك جندي صغير لا يكاد يرى بالعين المجردة بعوضة تجيب هذا النمرود منتهي سبحان الله شوفوا واخدين بالكم المعنى ده ضروري قوي طب أنا في كبد أنا في مشقة أنا محدش ظلمني بس الدنيا صعبة خالص المرض ده هيتحل إزاي ما اتفقنا بقى يرسل الله البعوضة للنمرود تدخل في أنفه وتستقر في عقله لا يهدأ إلا عندما يضرب بالنعال ومين اللي يضربه اللي كانوا بيسجدوا له طريقة مدهشة يدبرها الله يا كأني بالخليل وهو يرى هذا العمل أي يقين استقر في قلبه وقال لي وأي ابتسامة علت هذا الوجه النضر سبحان الله كأنه بكى حياء وبكى حبا وبكى شفقة شفقة على الخلق وحياء أنه ربما خطر وسأل قلبه وعقله كيف سينتقم لي كيف سيكف هذا عن هذا الفجر الذي يقوله لو انت شفت اللحظة اللي ربنا كفى فيها سيدنا إبراهيم لما وضع جابوا له المنجنيق وهيلقوه في النار ونار بقى الشعب كله ضده حتى الست الحامل اللي ملهاش علاقة بالموضوع عاملة ندر عاملة ندر ان هي هترمي حطب في النار دي يا في يوم من الأيام مر على الخليل اللي هو بقى صاحب لسان صدق في الآخرين ده مر عليه وقت إن كل المجتمع كان بيحفل وكان بيشارك في السخرية وبيشارك في الانتقام المجتمع كله وانت مش قادر تتحمل ان في خمسة ستة بيتكلموا على ايه على سمتك وعلى لحيتك ولا بيتكلموا على حجاب بنتك ولا نقاب زوجتك وهو كانت واحدة حامل ملهاش علاقة بالمشهد ملهاش علاقة أصلا بالموضوع تقول طب أنا نادر عليا لأرمي حطب هناك ليه إعلام بقى قوي لعب في مخيخة الناس وهذه المخيخة استسلمت وده مش عذر ليها مفيش عذر إنك تقول لي الإعلام أثر عليا لا تدخل قبرك وهتعرف ليك عذر ولا لا وهتتحاسب فاتورة فاتورة عما تتكلمي عن منتقبات وتقولي كلهم حرامية عادي انت مش رايحة إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم هتجتمع تخيل ان فاطمة بنت محمد واقفة وعائشة واقفة رضي الله عنهن ومسلمة وجويرية و و و وبعدين زوجة الشافعي وبنت ايه الشافعي ومرات ابن كثير وكل هؤلاء وهات بقى الناس دي كلها تبقى واقفين وفي الاخر خالص ايه زميلتك اللي كانت في الجامعه دول كلهم واقفين يا رب لنا حق عند فلانه التي كانت تكتب وتتهكم على الزي الذي رغبتنا انت فيه وحببنا فيه رسولك يا رب سل هذه لما فعلت هذا يا رب لنا حق عند هذه قبل بقى كل الملتحين دول ناس مش نضاف يلا بسم الله هات بقى القصة كلها تاني كل دول واقفين لك على الصراط وانت فاكر ان هناك هيعدوا لك لا والله والله ما هيسيبوك انت هنا في الدنيا ممكن يعفو عنك لكن هناك نفسي نفسي ابن مريم هيقول لوالدته نفسي نفسي فانت فاكره ان في اخ هيكون ليه حسنه عندك وهيعديها لك هناك يبقى شايف النار تسعر وشايف ان هو بيتحاسب على الذر لا طبعا هياخد منك مش هيسيبك فالمعنى ده مهم قوي فشوفوا سيدنا ابراهيم في عز الوقت ده وخليك تتريقوا براحتكم خالص تريقوا على عما تتعرف على اسم ابن اختك سم سماه اسم اسيد ولا اسم حد اسلم معاذ اه انتوا لسه في الحاجات دي لسه بتسموا خديجه ولسه بتسموا الكلام ده كله اتريق عادي جدا على اسيادك على اجدادك على النجوم على ثمرة محمد ما دول ثمرة محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة دول هم ثمرة محمد دول ثمرة المربي الأول وبعضهم سماهم محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي سماه بنفسه وفي الآخر خالص أنت قاعد بتتريق على طلحة وجعفر وبتتريق على مصعب وعمير وبتتريق على الكلام ده وقاعد بتحاول بقدر الإمكان تسمي أسماء أنت عارف انت مقتدي بمين في دول استهزأ براحتك بس كل اللي اسمهم عبد الرحمن هيجولك يوم القيامة يقولوا يا رب بلغنا عن نبيك وحبيبك أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن كانوا يتريقوا على ابني كانوا بيتريقوا على ابني وبيجيبوا سيرتي وبيتكلموا عنه فيا رب سلهم عبد الرحمن ده ليه جابوا سيرته واتريقوا عليه عشان اسمه واخدين بالكم كل الحاجات دي بقى فسيدنا ابراهيم كان كله ضده خلي انا يعني سبحان الله من الحاجات اللي ربما البعض لا ينتبه ليها ان سيدنا ابراهيم غير الاجور الكبيره اللي هو هياخدها الناس اللي حضروا المحفل ده ليه عنده عليه عنده حسنات يجوا يوم القيامة ياخد منهم برضه ويقتص الله ليه انت تعالي كنت بترمي حطب ليه كان راجل هو أمرك بإيه ما طلب منك إلا التوحيد طلب منك إيه طلب منك حاجة هي أصل الرقي كله وتنسجم مع فطرتك فلو انت شفت اللحظة دي وشفت النار بتتعمل ازاي ممكن تقول في نفسك ربنا هيطفيها ازاي انت د- درجه ان ربنا هيطفيها دي درجه حلوه تكون عندك انك تكون عندك يقين بس داخل بقى في عقليه السبب ازاي انت عندك يقين ان هي ايه ان هو هينجيه لكن ازاي فتقول بميه هتنزل من السماء السماء هتمطر سيول صح الارض هيحصل فيها زلزال في الحته ديت هتروح ايه ما تتشق وتبلع النار آه، مش هيرموا سيدنا ابراهيم والراجل قلبه ي- ي- ي- يلين كان سبحان الله ده الحل الوحيد اللي قدامنا ان إن السماء تمطر فعلا الس- ده الحل الوحيد بعقلنا احنا السماء تمطر بس ده الحل الوحيد امتى لما النار بتحرق بنفسها اه كنا نقول لك ده الحل الوحيد لكن هذه النار لا تحرق الا بامر الله الطلاق بيحرق بس مش بنفسه بتقدير الله عدم مساعدة زوجك في البيت وإن يظلمك ويظلم الأولاد ده حرق ده بيحرقك بس مش بيحرق لوحده لو قدر الله أن هذا البلاء يكون سكينة في قلبك خلاص انتهى الموضوع هيكون سكينة إن هي حارمة الأولاد منك وشهدت زور ده كلام يحرق لو بي- ب- بنفسه يحرق لكن الله قد يجعله هو بعينه البرد والسكينة لك فده الحل الوحيد قدامنا نحن معاشر البشر لو لم يكن ثم كافي اسمه كافي يا جماعة من أسمائه الكافي يكفيك يا عم النار دي يكفيك هم الطلاق يكفيك هم الخلع يكفيك هم ان حارم بي- بيحرمك من اولاد تحرمك من اولاد يحميك ان هي اتهمتك ظلما وعدوانا هيكفيك ان هو كذب عليك وشهد عليك زور هيكفيك ان هو ظلمك وسجنك سبحان الله فالحل الوحيد النار لو هي بتحرق بنفسها ان احنا محتاجين ميه لكن هي الصراحة هي بت- بتحرق بمين بأمر الله فصدر إليها الأمر هي مستنية الأمر أحرق ولا ما أحرقش لا ما تحرقش لو مش كده وبس بردا وسلاما فخواص الأشياء اتغيرت السكين اتحطت خلاص تذبح اه تذبح صح لو هي بأمرها بتذبح لكن هي ما بتذبحش بأمره تذبح الحوت ياكل لو بنفسه اه لكن في اوامر انما امره اوعى تنسى الجمله دي حصريا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كن فيكون انتهى حتى الجماعه اللي بيقولوا بين الكاف والنون عندهم توجيه ان مجرد بس كن دي فيكون مش يقصد بين الكاف والنون ان بعد كن لا يعني مجازا يعني هما الحرفين دول بس الموضوع انتهى سبحان الله فالرب يغير الاشياء يغير الاشياء كل شيء في الكون يعمل بامر الله نعم ان كن هي الافضل الافضل يعني ان الكلمه ديت ما تتقالش بس لو اتقالت تحمل الكلام على محمل ليس فيه شيء فكل شيء في الكون يعمل بامر الله فبلاش تنتظر في الاسباب وده انك تفكر في الاسباب وتفكر قوي وتنتظر ان السبب هيكون ازاي يا سيدي مش بتاعتك يا جماعه كن مع رب السبب لا مع السبب بص يا جماعه انت عاوز تاكل خلاص انت عاوز تاكل فبتقول لوالدتك انا انا جعان بس تبقى عندك ثقه ان هي هتاكلك تديك فلوس وارد تقول لك روح لعمته انا كلمتها ماشي طب روح مطعم فلان ده انا حجزت لك وهم مستنينك جميل آم، يا حبيب قلبي بقى ما تفكرش بقى هتاكل ازاي خلاص انت قلت لها انا جعان تديك بقى فلوس تاكلك ت... ت... ت... ت... تقول لك افتح التلاجة ده في حاجه في المطبخ ده في حاجه في الميكروويف في مش عارف ايه الموضوع بقى خلصان ماشي فالسلوان بتاع النهارده هو سلوان الكفايه سلوان الكفاية وسبحان الله اللي بيعيش يا جماعة المعنى ده بيلاقي كل شيء الموضوع بيبقى مرتاح دايما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بيريح نفسه ما ما- ما بيركزش مع الناس حتى في أقل القليل فاكرين الراجل اللي تصدق بصدقة واحد تصدق بصدقة جه في قلبه شعور ان هو لابد ان يتصدق على الناس وبتاع فتصدق فطلع صدقة فلما طلع الصدقة دي وضعها في ايد إيه؟ واحد طلع الراجل ده سارق ما هو ما يعرفش الناس صحي الصبح قال لك ده تصدق على سارق شفت المسكين راح تصدق على مين طلع واحد حرامي فقال اللهم لك الحمد يلا قد الله ما شاء فعل اللهم لك الحمد على هذا القدر الذي قدره الله لي فأنا أخرجت جزءا من مالي لله وإن لم يقن يكن يقع في مكانه بس كويس إن أنا متربي على العطاء لا على الأخذ والحمد لله إن هو وضعني في موضع ال- فائض الحاجة وليس في موضع الذي يحتاج معاني بقى كتير زحمة قلبه فقال اللهم لك الحمد وبعدين ما نمشي بقى قال لأتصدقن بصدقة طب أنا هطلع تاني خرج تاني المسكين وطلع وشاف واحدة كده بس قال لك البنت دي غلبانة ومسكينة وشكلها كده الله أكبر عليها كده إيه تستحق زي وراح مطلع ومديها طلعت المرأة دي ترتكب الفاحشة زانية فالناس قالوا بعد تصدق الليل على مين على فلانة اللي نسأل الله العفو والعافية فقال اللهم لك الحمد الله المستعان قد الله ما شاء فعل بس شوفوا الكافي بقى عما يكفيه فقال لأتصدقن بصدقة وطلع حط في ايد مين بس شاف لك واحد كده راجل طيب وغلبان وقاعد كده وبتاع قال لك بس الراجل ده غلبان وراح مديله طلع غني فالناس برضو قال لك ده تصدق على غني الناس مش شايفاه في حاجه فقال اللهم لك الح- الحمد على سارق وعلى زانيه وعلى غني مش قاعد يبكي على الاطلال ليه لانه يتعامل مع الكافي هو بيتعامل مع الكافي فقيل له شوف بقى الكافي قدر له يسمع ايه من ايه من نبي هذا الزمان اما صدقتك على سارق فلعله ان يستعف عن السرقه واما الزانيه فلعلها ان تستعف عن زناها واما الغني فلعله يعتبر فينفق مما اعطاه الله يا سلام شوفوا يا جماعه الراجل ده لما بيتعامل مع الله متعامل مع الله سبحانه وتعالى الكافي يقدر له ايه يكفي ان من ضمن الكفايه ان احنا 20 20 نيجي نتكلم على قصته طب دي كفايه ولا مش كفايه ان احنا ناخده قدوه كفايه ولا مش كفايه ده انا بقول لك دلوقتي ده انا قلت لك دلوقتي ان في اخوات قاعدين في الاردن في حلقه قران بعد الجمعه جابوا سيرتك وشكروا فيكي شعورك هيكون ايه هتتبسطي قوي انا في الاردن إيه اللي يوديني في الاردن امال انا بقول لك بقى ده امبارح في اخوات كانوا قاعدين في بيرو خلاص وجابوا سيرتك وبتاع واثنوا على ايه العمل اللي انت عملتيه كويس قوي هتعملي ايه ده واحد من قبل النبي لما يبعث دلوقتي وليه بنتكلم عنه ياه يا لك من كافي سبحان الله شأن الناس دوما ان يتكلموا عليك ترفعت عن رد الاساءه يقول لك ده محمد ده جبان آه، تصدقت يقول لك يرائي مرائي اصلا معروفه يعني لو آه، سلمت على واحد عاصي يقول لك أصل هو هو دايما كده هو زيه هو اصلا بيبرر ليهم المعصيه احسن الى زوجته يقول لك يا عم ده انسان مش عارف ايه ويسموه باسم حيوان معين ما مشيتش معاهم في معصية متزمت بقى ومتشدد وبطلوا بقى كرهتوا الناس في دين ربنا ماله الدين دين ربنا أجمل من كده دين الرحمن مش كده خالص انتوا معقدينها ليه حرام عليكم الناس كفرت الناس ألحدت انت هتبقى مع أبو لهب لو تحجبتي يا ده انت لسه في الحتة دي انت بقى هتروحي بقى وتجيبي من التوحيد والنور بقى يا شيماء ما شاء الله عليك لسه جاهلة بالموضة انت لسه في الحته دي انت احنا مش واخده بالك انت جامعه خاصه دلوقتي ما ينفعش الحجابات ديت لا الح- ال- ال- البوابه بتاعت الجامعه هتصفر مع الحجاب ده سبحان الله لو قطعت زوجها يقول لها ضعيفه الشخصيه وانت ايه ده انت هتسمعي بقى اه بقى انت بتاعت وقطعت زوجها دخلت الجنه اه اه هي دي بتاعت الاحاديث ديت يا ملحده سبحان الله فالواحد عما يعيش الفكره ديت مع واحد ينطقي بيتريق يقول لك انت بتاع هدي النبي هدي محمد خير الهدي اه انا كمسلم ده انا بتاع كده انت كفرت بقى نسال ادعوك ادعوك للتوحيد سبحان الله فطبيعه الناس لن يرضى عنك لكن الكافي هيكفيك فما تتنازل لا تتنازل عن عن مبادئك عشان ترضي الناس دي كن انت ولا تسمح لاحد ان يغيرك طالما انت مع الكافي وخد بايدي الناس الى الله بصوا يا جماعه هو ربنا ارسل الرسل للطعاة ولا العصاة؟ ركزوا ربنا ارسل الرسل في البدايه للطعاة ولا العصاة؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم اول ما نزل كانت الناس بت- بتطيع ولا بتعصي؟ الاصل ان هي كانت للعصاة صح؟ اللي بيطوف حوالين الاحجار واللي بيعبد الاصنام واللي بيرتكب الفواحش صح؟ لان لو هم كانوا اهل طاعه ما كانش يحتاجوا للرسل يعني لو هم كانوا طيعين وكانوا موحدين ما كانش محتاج رس- رسول خلاص ما الدنيا سالكه المعنى ده يريحك يخليك كده هادي دايما حتى مع الناس الشاذه في المواقف ربنا ارسل ليهم الشواذ شهوات والشواذ كافكار اللي قاعد يقول انا ربكم الاعلى ارسلوا لي واحد قال له قول له قول لين قول له قولا لينا اللي قالوا ان الاصنام بنات الله ما دول شواذ فكري ارسل ليهم صفوه الخلق عشان يتكلم معاهم سبحان الله ف الراجل ده علمتنا قصته الراجل ده ربنا كفاه قد ايه وكافأه قد ايه ادينا اتعلمنا أهو ان احنا بالراحه يا جماعه على ذنوب الناس بالراحه التلاتة دول عادي ممكن تقرب منهم وتديهم ولعلهم يتغيروا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا ويعافينا وإياكم فكفاية الله ده مفهوم اللي يتتبعه في القرآن هيلاقيه متعة ولقد نادانا نوح شوفوا يا جماعة ال- ال- الجواب الجواب شهد فلنعم المجيبون انت ممكن اصلا إيه، تتخ- تتخلق بمقتضى هذه الايه ان دايما اللي يطلب منك حاجه تكون نعم المجيب سبحان الله نعم المجيبون ليه نعم المجيبون الايه دي سبحان الله اللي بيقرا في المصحف اللي هو مصحف ال- الملك فهد هيلاقيها ان هي في اخر صفحه على اليسار كده وبعدين يقلب بقى ماشي في الصفات ال ال لو عشت مع بتاع تحس مش عاوز تقلب انت عاوز تدنك فلا نعم المجيبون دنك قاعد هنا او بيقول لك ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون طيب ها انت تقولي بقى ولقد نادانا محمد ولقد نادتنا فلانه فعاوز تحط نفسك بقى طب هو نادى طب انا يا رب عاوز انادي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم دي بتحس بالفخر ان ده ربك بتحس بالفخر انك عبده انك عبد هذا الرب كفاك فخرا انه لك ربا فكيف لا يكون نعم المجيب وهو العالم بمكنون صدرك وهو السامع لجميع الاصوات وسامع انات قلبك زفرات المهموم يعلم علام الغيوب ما الذي يريد أن يقوله هذا الإنسان أنت تبقى قاعد كده ساكت وقطرات القلب دموع القلب قاعدة تنزل سبحان الله لا يسمعها إلا من يسمع جميع الأصوات واللي بيسمعها من البشريات بيده خزائن السماوات والأرض ومن البشريات هو القادر حصريا على إجابة سائله وبالمناسبة اللي بيسمعها أو بالمناسبة اللي بيسمعها لا يرد كفا رفعت إليه خائبة يمن بالنوال قبل السؤال ترفع إيدك يستحي أن يردها صفرا ترفع إيدك كده في حي... يا جماعة من صفات الرب الحياء من أسماء الله الحيي ومن حيائه إن يردك كده مش مش واخد حاجة لا هتاخد مش شرط تاخد اللي أنت عاوزه بعينك بس هديك هديك أرفع بلاء كان مقدر على ابنك أرفع بلاء كانت زوجتك هتتغير عليك هرفع بلاء كان مقدر ليك في حرمان وظيفة هرفع بلاء أنا أستحي أن أردك بعدما رفعت ما ينفعش ترفع إيدك لغني كريم ودود حليم صادق الوعد إن يقول لك كلمة فهو الحق المطلق ومن ضمن اللي بلغك منه أنه حيي كريم يستحي أن يرد عبده أن يرفع يديه واخدين بالكم فلا يرد الكفة التي ترفع ويعطي بقى ايه كمان من توفيق الله ليك ان اللي بيسمعك يدهشك اذا اعطاك ويعطي السائل فوق سؤله ومش كده وبس ده مش يمن بالنوال قبل السؤال ومش يعطي السائل فوق السؤل لا ده يأتيه بالمراد بألطف وأفضل سبيل واخدين بالكم؟ ليه؟ لأنه ربما لو أتى بسبيل مكشوف أمام الناس ربما حسدوك وربما منعوك وربما حجبوك لكن من حيث لا يحتسب إن يقدرها عليك كده ليه عشان محدش ياخد باله عشان كده قال لك القاهر فوق عباده حاجتك مع مين مع حد مقهور ولا قاهر آه انا زوجي ان شاء الله يعني ان شاء الله مقهور يعني لا انت لازم تكون عايش المعنى ده جميل قوي ربك قاهر عليه خلاص ما تتكلم مع القاهر يا سيدي خلص مع القاهر انت عندك تعلق مرضي بمعصيه خلاص قول له يا رب هذا قلبي انت تقهره فاقهره يا رب بالطاعه قاهر فوق عباده فالجمال ده مهم جدا جدا انك تستحضره انك مش تعرفه بس لا يا جماعه انك تكون عايشه يعني الايه بتقول وهو الحكيم الخبير مش قاهر بس قاهر فوق عباده وهو الحكيم الحكيم يضع الشيء في موضعه طبقا للخبرة وهي العلم بدقائق الأمور يا حبيب قلبي أنت بيطلع لك حباية في جسمك ولا كلكعة في ظهرك ولا في عينك ولا في أي حاجة الدنيا بتروح وتحاليل ونشوف الغدة وحد يروح ونودي في القاهرة ونستنى أسبوع عشان يحللوا الورم ده ومش عارف أنت أصلا جاهل بحالك خلاص والدكاتره كلها الاستاف كله في اكبر مستشفى انت عارفها في العالم جاهلين هو انت ليه الحاجه دي طالعه محدش فاهم فالحاجات المحسوسه جه عندنا جهل بيها طب المعنويات الحاجات المعنويه يا جماعه التداخل فيها اصعب بكتير من التداخل ده انا كنت بتكلم مع واحد من الدكاتره جراح فيقول لي لفه المصارين كده ليها لفه كده لغايه دلوقتي مش معروفه حدش احنا بنعمل العمليه ونرجعها تاني زي ما هي نفس اللفه كلنا مجمعين ان لازم نرجعها زي ما ايه زي ما طلعت طيب ليه هي معموله بالطريقه دي مش فاهمين ما نعرفش لسه نعرف قدام طب طب ما ترجعها اي حاجه كده عشوائيه قال لك لا في حاجه عند الجميع ان دي معموله كده الحكمه احنا مش عارفينها نعرفها بعدين سبحان الله شفتوا الحاجات المحسوسه دي شفتوا الحاجات المحسوسه دي انت برضو اللي ينفعك اللي ينفعك عاوز معادله وعاوز علم تفهم بيه حاجات اكتر من انك تفهم الدي ان ايه ودي داخله في ايه وازاي الواد ده بيجي وازاي ليه طلع كده وازاي تشوف الولد تقول ده شبه امه وفي نفس الوقت تقول سبحان الله ده شبه ابوه وان تشوف الاب والام مش شبه بعض تشوف ابنهم تحتار هو ده شبه امه ولا شبه ابوه طب وهي الحاجات دي جايه ازاي؟ سبحان الله ازاي الولد ده شبه والده النسخه وبعدين نبص على رجله يقول لك شبه والدته بالظبط ايه اللي عملها دي؟ دي معادلات بقى ومفاهيم وعلم متداخل انت اصغر منه اصغر منه بكتير عشان تفهمه فنفس الكلام يا رب زوجني عبد الرحمن انت مش فاهمه الموضوع عبد الرحمن وكلمه عبد الرحمن ده عشان يجي هيجي ازاي وهيعمل معاكي ايه وهتخلفه مين وحياتك هتمشي ازاي عبد الرحمن ده هيرهقك طغيانا وكفرا فنبعد عنك عبد الرحمن ونبعد عنك شروق وكل دول يبعدوا عن بعض ليه معادلات مش هتفهمها ولو قلناها لك مش هتستوعبها زي ما انا داخل انا راجل هندسه اتصالات داخل مستشفى فكلم الدكتور في حاجه فقعد يقول لي يا محمد مش بتاعتك مش هتفهمها لازم يبقى في طبيب عشان الدكتور زميلي يبقى فاهم فبنتكلم من اسس خلصانه 10 سنين انا وهو ادعكنا فيها فانا بتكلم بعد العشر سنين في مفهوم هو هيفهمني وانا افهمه انت هتتعبني فيا اما تثق فيا وتمشي ورايا يا اما بقى ايه تجيب لي حد تبعك تثق فيه طبيب يسمعني ويفهمني ولله المثل الاعلى ففي حاجات كتير قوي هو الق... هو اهم حاجه انك تكون واثق في في في السطور دي وان يمسسك الله بضر يبقى مين اللي مسك هو اه يبقى هو الكاشف ما ينفعش يمسك هو بضر وت... وتدور على كشف بعيد عنه فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير وهي الموضوع كله مس الدنيا كلها مس مفيش ضرب ولا حاجه يعني ده انت بتتمس وهتنسى كل الهم ده مع اول غمسه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله سبحان الله فلما تستحضر الكلام ده تفهم من ده انت رايح لمين تاني يكفيك عشان كده من الحاجات لطائف التقدير انك تدرك ان هو الكافي احط الناس واخضعهم لامره مفيش حد بيخرج عن مشيئه الله يا جماعه محدش هيتصرف الا باذن محدش بيتحرك بيحرك متحرك ولا يسكن ساكن الا باذنه ما من دابه الا هو هو هو هو هو اخذ بناصيتها اخذ بناصيتها سبحان الله ففيش حد لا يملك حد لحد ضر ولا نفع الا باذنه وتدبيره هو يا جماعه قلبك ده مش معاك قلبك ده دلوقتي معاك ولا معايا انا قلبك قلبك قلبك انت اللي قاعد امال يضخ ده بين صدريك لا بين جنبيك الآن صح في صدرك جوه صح كده يعني بتاعك انت اه طيب يا سيدي قلبك هو انت بتسمع كلام ممكن تسمع قرآن وتسمع كل كل حاجة صح وعينك دي بتاعتك انت تلاقي في واحد بيدمع واحد مش عارف يدمع ليه ما مش بتاعتك يحول بين المرء وقلبه الجملة دي تدخل في قلب واحدة تقوم فايقة واحدة تانية ما تروح في حتة تانية ليه هو يحول بين المرء وقلبه وانت فاكر يعني ان انا سمعت المحاضره فاثرت في قلبي لا يا حبيبي في جانب كده لازم تبقى انت الكلام كله حلو اه بس التاثير مش موجود ليه لان في احاله فربك اخبر ان الاسباب لن تنفع الا باذنه عشان كده اللي قاعد يروح لولي ويلتمس عنده جلب منفعه ومضره ربنا يديك مثل جميل قوي عشان تفهم القصه قال لك كمثل العنكبوت الدنيا زي العنكبوت قاعده امال تنسج البيت من خيوط واهيه مش هتعمل حاجه مشيئتها مش هتعرف تح... تعمل اي حاجه ولا هتغلب حد ولا هتمنع حد ربنا سبحانه وتعالى لما قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين بني إسرائيل أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يخلصهم من بطش فرعون والتمكين لما قال إن فرعون على ارتفع بس فين في الأرض على تطلع فوق في الأرض تجيبك تحت تاني هو على فين في الأرض أنت فاكر إيه يعني هو أعلى عندنا إحنا هو أعلى عندكم سبحان الله لما قال الله سبحانه وتعالى هذا الأمر ونريد أن نمن إيه اللي حصل؟ هل استطاع حد ان يعارض المعارضه دي يمنع المشيئه دي في حد قدر يعمل الكلام ده كله ممنوع حصريا قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين لو انتم عندكم جد هم قالوا قلنا بس الموضوع انتهى قالوا قلنا الله اكبر وأرادوا فجعلناهم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أيوب مبتلى في جسده عليه السلام وماله وبفقد أهله بس هو الموضوع كله إيه؟ إذ نادى ربه قال له إيه أنا مبتلى في أهلي وعيالي ومرضي وبتاع ويا رب وساعدني وبتاع لا لا ما قالش يا رب إيه هو حكى حاله تكلم عن نفسه وتكلم عن ربه طب إيه طلباتك أنا ما عنديش طلب أيوة أنت عاوز إيه ما, ما فيش أنا كنت بس بقى أنا أنا أستمتع أن أتكلم عن ضعفي وأنا بين يدي سيدي هي دي متعتك آه هي دي المتعة الأيوبية هي دي فعلا متعتك أيوة دي المتعة الأيوبية لا بما أن دي المتعة الأيوبية آه أهل الجنة يخشوا بقلب أيوب المتعة دي أن يستمتعوا أن قاعد يتكلم عن ضعفه بين يدي القوي يتكلم عن جهله بين يدي العليم يتكلم عن قلة حكمته بين يدي الحكيم ده متعة بقى متعة أيوبية دي إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إيه طلباتك؟ لا أنا بشكو عندي كده كنت محتاج شحنة إيه شحنتي؟ أن أنا أشكو أتشكى فاستجبنا له فكشفنا ما به طب استجبنا له فين له دي؟ اتفقنا بقى آهات القلوب مسموعة اللسان ما كانش فيه بس الروح فيها والقلب فيها فاستجبنا له فكشفنا ما به فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا مش بتيجي من أي حد وعلى فكرة العرض ما زال مفتوح عروض الرب جل وعلا ما بتتقفلش يا جماعه النهارده يقول لك ايه لا ده العرض ده يوم الجمعه بس العرض ده اخره الجمعه اخره الخميس اخره دخله رمضان عرض الله وذكر للعابدين عرض مفتوح عروض ما بتتقفلش سبحان الله رحمه من عندنا وذكر للعابدين وانت بتقول رحمه خلي بالك ان ده الرحمه دي ربنا قايلها لك عشان تفوق سيدنا يونس عليه السلام مين اللي كفاه في بطن الحوت الدنيا ضلمة والبحر ضلمة والضيق مين اللي كفاه جاي يعترف بذنبه في المكان ده آه نادى ربه وهو موحد وهو يعلم الكافي وربنا نجاه بس مش نجاه بس وفتح عرض وكذلك وكذلك ننجي المؤمنين ويا سلام عن نون مع ذي النون مع يونس قصص كبيرة أوي حرف النون ده النون دي دي مع النون مع سيدنا يونس فيها فتوحات وزكريا عليه السلام شوف المحاولات في قانون البشر اللي ممكن تخليه يخلف مقفولة بس هو كان يدعو ربا حصريا الكيف عنده اوعى بقى تكون تاخد بالجملة دي دلوقتي وتروحي تقولي بس هو متجوز وكل حاجة أنا هدعي ربنا أن يكون هو زوجي بصوا يا جماعة زكريا كان يطلب الشيء الذي ينفعه في آخرته ليفتخر به غدا يريد ولد يرث العلم ويرث من آل يعقوب ليجعله رب رضية مش عاوز بنت وسيمة وواد وسيم وبتاع وحابين بعض في الجامعة ومتعلقين ويبقى ربي يبقى زوجي لا لا سيبيكي من المرض ده وحاولي تتعالجي منه مش كل شوية تقولي إن ربنا قادر إنه يغير إيه كل شيء وخلاص لا أنت محتاجة أن تري الله في طلبك انك طالبه الطلب ده لاجل الله ودي ميزه الانبياء ومما يميز الايه الكبار هو داخل اه الحاجه تكاد تكون كاسباب بشريه مقفوله لكن انا اريد هذا الامر لك لا لي سبحان الله واحده فقيره جدا بتدعي ربنا انها تكون ان ربنا يفتح عليها ويمن عليها بماديات معينه وبتقول ايه نفسها تبني مجمع إسلامي ضخم في أفريقيا فإن الله يرى إنك بتطلبي الملايين دي عشان العمل ده ده معنى مهم أوي أن يرى الله في قلبك ما سبب الإيه ال ال ال ال ال الشكوى دي والطلب ده فيما يظهر للناس إنه مستحيل طبعا لو ظللنا بقى نتتبع مش هنخلص عشان خلاص الوقت اقترب من الساعه لكن روحوا شوفوا اللي ربنا قال عليه وقربناه نجيا شوفوا يا جماعة كيف كان يتعامل مع ربه وكيف كفاه الله اللجوء الموسوي ده حاجة في القرآن متعة متعة حس إن سيدنا موسى ظل ينادي الله حتى ناداه الله ظل ظل ينادي الله سبحانه وتعالى ويتكلم مع الله كل صغيرة وكبيرة سبحان الله تلاقيه على طول يتكلم مع ربنا يتكلم مع ربنا حتى ان الله كلمه خلاص كل شوية أي حاجة يتكلم وناديناه من جانب الطور وقربناه من جانب الطور الأيمن وقربناه ليه؟ ما هو كان مشغول وسبحان الله برضه من الحاجات المهمة أوي في قصة سيدنا موسى القدوة عدوى القدوة عدوى شوفوا مؤمن آل فرعون شوفوا مرات فرعون شوفوا كل اللي كان حوالين سيدنا موسى اتأثر زيه بقى برضه كل صغيرة كبيرة يدعو بقى عندهم فكرة اللجوء لجء ده حاجة كده خلاص انتشر العبير الموسوي في المنطقة انتهى هو رسخ الفكرة دي فبقى كل اللي حواليه زيه أي حد يسلم حتى لو خدتوا بالكم من سحرة سحرة فرعون يا دوبهم أسلموا على طول ما شاء الله ماسورة وانفجر الدعاء يا جماعة انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ قال لك من كثرة الكلام الموسوي اتكلم معانا كتير يقابلنا في الشارع يتكلم في كلام مخابرات قاعد يترفع في قصر فرعون وسمعنا هو بيقول ايه فلا لا لا عندنا شحن قديم من الموروث القديم عشان كده انفتحوا سيدنا موسى كان يعلم ان له رب كافي يكفيه عشان كده القران بيسليك دائما بقصص الكفايات شوف الايه قد اوتيت سؤلك يا موسى طب بالله عليك اكتب كده قد أوتيت سؤلك يا فلان وسم اسمك وشوف كده انت خدت قبل كده عداك ما سألت ولا لا ولقد مننا عليك مرة أخرى اعمل كده قايمة وشوف المنن اللي انت خدتها شوف انت المنن عشان تدرك قد ايه ان الكافي كفاك النهاردة واحنا بنقرأ عن الشباب اللي كانوا يعبدون ربا كافيا اللي شافوا اللي سابوا النعيم وسابوا الطرف أهل الكهف سابوا كل حاجة ومش قادرين يعيشوا مع الناس ديت ففروا للكهف رايحين فين رايحين للكافي هيئ لنا من أمرنا رشدا شوفوا بقى سبحان الله لما كفاهم الله الغار ضيق اه بس عما يكون لله يتوسع غاية اليسر واسع الفجوة وايه كمان ده الشمس تبقى من باب الشمال عشان ما تجيش من ناحية الشرق والغرب دي تلسع فيهم ولا حاجة ويتقلبوا يمين وشمال ايه ده هو الكافي الكافي يعمل كده طب لو انا عندي وادي ما فيهوش زرع الوادي اصلا ما ينفعش يزرع وادي غير ذي زرع هنسيب هنا عيل رضيع طفل رضيع وامه هتسيبهم هنا اه مع مين مع الكافي اه توكل على الله سيبهم عند بيتك المحرم طالما عند الكافي خلاص الموضوع انتهى فانا سيب انا سايب ابني عند الكافي سايب بنتي عند الكافي احتسبت زوجي عند الكافي احتسبت قلبي وروحي وحفظي وفهمي عند الكافي يدخل الغار يقول له شوفوا يا جماعة الكلمة الوحيدة إن أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة صحبة رسالة الكلمة الوحيدة اللي ربنا سطرها النصيحة والكلمة الوحيدة اللي ربنا سطرها من النبي لأبي بكر هي إيه؟ كلمة تقول له ما تخافش من الكافي خلي عندك ثقة فيه واخدين بالكم؟ لا تحزن ان الله معنا الجمله دي يا جماعه لابد ان الجمله ديت محتاجه تتنشر اكتر من كده تتنشر حياتيا بقول لكم الجمله السطر الوحيد الكلمه الوحيده اللي سطرت من النبي لابي بكر ربنا حطها لك في القران دي الحاجه اللي محمد قالها لا تحزن ان الله معنا جميل قوي انك يكون احد ادوارك انك تخلي ثقه الناس في ربهم تعلى ده اللي بتستفيده من الايه دي انك تكون صاحب دور تحبيب الناس في خالقهم وان ترتفع الثقه في الخالق في كل اوامره حتى لو ظاهرها فيها منع يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا طب وهناكل ازاي الكافي يقول لك وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ايه يا عم انت لسه برضه خايف الفقر وخايف اصل ممكن يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا اصل انا لو لبست النقاب هتمنع العريس ياه هتتمنع العريس وسوف يغنيك من فضله ان شاء انت فاكره ان العريس بيجي عشان شكلك الجميل الوسيم اللي مخلي الشباب مش عارفين يمشوا في الشارع من سمتك ال- الرهيب اللي لما شافوكي والله انت مسكينه والله انت مسكينه ووالدتك أم اكثر من ايه برضه منك في المسكنه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزوج الجميع ويستر الجميع ويكفي الجميع كفانا الله واياكم كل مكروه في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره من الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم